يقول دعه يا جبريل فنادعني اقول يا رب امتي قال قف هنا هنا يا محمد هنا يا محمد فمن تبع على الصراط فخذ بيده الى الجنه بس مين برضه هنيجي دلوقتي مين اللي هيطلب ومين اللي الحبيب هياخد بايده عرف اللهم خذ يدنا اليك يا رب العباد للدنيا والاخره واقف الصراط اللي بيختار يوسف الصراط صدق لنا يا حبيب الله قال عليه كلاليب كحسك الثعبان كلاليب يعني ايه تقدر تقول خطاطيف اللي بنعلق بيها الايه النجف وال- واللحمه الراجل الجزار ها آه، الشنكل تعلق فيه الراجل الشوال بتاع الخضار ويوزن فيه شنكل ها، كلاليب ها كشوك الثعبان نوع من الاشواك بينمو في صحراء الجزيره الكلوب الواحد يسع كشوك الثعبان نوع من الاشواك بينمو في صحراء الجزيره الكلوب الواحد يسع ربيعة ومضر قبيلة ربيعة وقبيلة مضر إن كان عددهم 100000 200000 نص مليون الخطاب الواحد يهدف العدد ده ويرميه في جهنم يا ترى الكلاليب دي يعني كلها واحد قال لا مش كلها واحد ده كل كلوب وخطاف يختص بذنب من الذنوب يعني في خطاف مثلا يختص بالغيبه اللي احنا دربنا نفسنا من الجمعه اللي فاتت ومدينكم واجب ان احنا ايه نبطل الاسبوعين اللي فاتوا دول ايه الغيبه وندرب اللسان على كده عشان ان شاء الله نكون من اهل السنه الجمعه الجايه نقول لكم ايه امر تاني خطاف للغيبه خطاف للنميمه خطاف للكذب ياه أن لم يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر مثقال ذرة من كبر ما يدخلش الجنة عايز أعرفك يعني إيه كبر بالبلد بقى التفصيل كده تحط في ذهنك ولو للحظة أنك أحسن واحد في الجنة هذا كبر لن تدخل الجنة هذا هو الكبر هذا هو الكبر كبر بمالك بعلمك بمركزك الاجتماعي بحب الناس بالعبره بتاعتك باي نوع من الكذب هذا كذب هذا كذب خلاص اديتك بقول كده طبعا تحط في بالك انها احسن من واحد تاني طيب خطاب يختص بالمرابي خطاب يختص بالمتساقل عن الصلاه خطاب يختص بمن يظلم المسلمين خطاب يختص بمرتكب النصب الى اخره الخطاب كانما هو متظبط ها؟ يعني على يشم ريحه صاحبه كان يعني اول ما يشم ريحه صاحبه ياخده تعالى قوم رميه فوقه هو لما بياخده الع- العابرين على الصراط اصناف ثلاثه سالم اللهم اجعلنا منهم يا رب سالم ومخدوش ومكردس السالم لو بدأ يجري زي ما ذكرنا في الحلقه السابقه قال يمر عليه مر البرق ليه؟ لأن ربنا موسعه له وهو كان موسع على المسلمين في الدنيا بالخير فسبحان الله الصراط يستاذ هو ينطلق كالسهم والتاني الريح المرسله والتاني الجواد المضمر سبحان الله قال فيهم من يمر عليه ها قال كسرعة البرق وسرعة الريح المرسلة سرعة الجواد المضمر ها لغاية سرعة الدجاجة وفيهم من يمر عليه فيمكث ألف سنة أو ألفي سنة بس في هذا المرار مش سايبينه ده هنا بيتخلف ده الايه؟ ده المخدوش المخدوش اللي هو بيت- ما بيتلطش بطاط يشد شويه يقول اوه كل يشد شويه يقول اوه يلطش سبحان الله يا ستار يا رب وحتى ان الخطاب لما بياخدوا بيغمسوا غمسه في جهنم ها والعياذ بالله ثم يصعد به مرة ثانية لأن أعماله يعني كانت صالحة بس فيها شوية شوائب لسه بيتنطط فيها فيطلع أول ما يتغطس في جهنم للحظة ويطلع كانت بحفاش سوداء ويقال أن هذا الإنسان كان عايش كأنعم أهل الدنيا عمره ما شاف يوم غمس عايش مرفه يقول له عبدي هل رأيت نعيما من قبل قط يقول وعزتك وجلالك انا في الشقاء منذ ان خلقتني يعني الغمزة في جهنم نفسه ايه العز بتاع الدنيا والدنيا كله يمشي وراه الحرس وراه البلوتيكا الكذابة شفت عز ابدا ولا عرفت تحت خلقتني ولا في الشقاء ده يا ستار يا رب نسي ما خوله الله خلاص طيب يبقى ناجي الذي ينجو ومخدوش بيتخدش من هنا ومن هنا ومكربس اللي هو ايه في صوت ما يطلعش اصبر يا رب طيب الصراط ده يعني ماشي على طول كده درجة واحدة لا على الصراط قناطر سبع سبع ايه سبع قناطر ليوقف العبد عند قنطرة قنطرة يعني كل قنطرة يوقف العبد فيها ويتسأل الأمر مش سهل يا أخوانا اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم من علينا بالهداية يا رب العالمين العبد وهو معدي على الصراط تقابله القنطرة الأولى دي خاصة بإيه؟ خاصة بالتوحيد يوقفوه ويسألوه ما توحدوه تعالى يا عبد الله انت كنت موحد تقول الحمد لله اشهد ان لا اله الا الله ولا معبود بحق الا الله سبحان الله هنا يسأل عن توحيده كنت بتخاف من المخلوق وما تخافش من الخلق يعني احيانا احيانا اه يبقى التوحيد مش خالص كنت حاطط في ذهنك ان الدواء هو اللي بيصحيك مش ربنا الدواء هو اللي بيشفيك هو الطبيب مش الله مش ربنا تقول يعني احيانا لا التوحيد مش خالص اه ما يعديش القنطره اللي بعدها يبقى رتب عند القنطره الاولى لكن لو توحيده خالص لا يخاف الا من الله لا يعبد بحق الا الله لا يطهطئ الرأس الا لله سبحان الله سبحان الله لا, لا يقين بالله لا يعد الخطر الاولى الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم لسه راجعين من غزوه احد ومدغدغين ومتكسرين وفيهم اموات وفيهم شهداء وهم جرحى وشايلينهم والرسول ضعيف مكسورة وخد مجروح ويقول ماذا يقول يقول قوم يوم القيامة جرحوا وجه نبيهم سبحان الله والحالة دي كلها منه للحق أبو سفيان جاي بالجيش وجاي تاني واحد يقول لك الله احنا سمينا نفسنا احنا لسه انتقمنا الناس احنا لسه جايين من حرب الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوها آه الفزادهم ايمانا فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم اللهم احسبنا في زمرتهم يا رب شوف الايمان الصادق اليقين الكامل التوحيد الخالص توحيد خالص بالله لان له توحيد خالص عدي عبد الله الخنطره انت ايه ناجح فيها الماده الاولى ناجح عدي يعدي يجي للقنطرة الثانية دي قنطرة ايه؟ قال دي قنطرة الصلاة اه اه من قنطرة الصلاة اه من قنطرة الصلاة الخشوع ليس لابن آدم من صلاته إلا ما وعى منها ليس لابن آدم من صلاته إلا ما عقل منها سبحان الله العظيم يا موسى لا أستجيب لعبد لسانه معي وقلبه مع غيري سبحان الله وقف الحبيب ليلة لآية أم لكل لآية يرددها ويبكي الإخوة اللي بيعايبوا على ترديد آيات وقف الرسول يصلي طول الليل بآية إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم كل بيكررها لغاية ما بدأ قبل للفجر ها. مين فينا اللي بيتدبر؟ اقرأ علي يا ابن مسعود قال له يا حبيب الله أقرأ عليك قبلة معقولة دي؟ أنا أقرأ عليك القرآن وهنزل عليك أنت؟ أريد أن أتبعه من غيري حتى يصل لقول الله عز وجل ابن مسعود كيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا بس ابن مسعود لقي الحبيب ينتحر من البكاء كفى كفى يا ابن مسعود من اراد ان يسمع القران غصبا كما انزله جبريل فليسمعه من عبد الله بن مسعود. اذا سبحان الله الحبيب بيتفاعل مع القران ينفعل كنت تبر في شوارع المدينة ليلا كما يقول الرواة فتسمع لبيوت الصحابة أزيزا كأزيز النحل. منين؟ إيه؟ من التلفزيونات ولا من ذكر الله وقيام الليل؟ احنا قليلات أدب مع الله. كلنا بلا استثناء. إن لم نحسن أدبنا مع الله وبعدين آه، ن- ن- نمني أنفسنا الأمان الكاذبة. سبحان الله. سيدنا عباد بن رباح بيخبط على صديقه قبل الفجر بساعتين فالجباب بتقول له ده نايم فقلب كفه عجبا قوم ينامون في السحر وهو يسمع كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم ان ربكم ينزل كل ليله في الثلث الاخير من الليل ويقول الى السماء الدنيا الا من داع فاستجيب له الا من مستغفر فاغفر له الا من صاحب حاجه فاقضيها له الا من كذا الا من كذا حتى يصبح المسجد حرام. طب يتعجب يقول لك في حد ينام دلوقتي ده الناس لو شريكك نازل على السلم الساق خير رايح فين؟ يا اما رايح المطار يا مراتك في المستشفى مطار يا رب حد ينزل دلوقتي ده ما ينزلش. نسأل الله الهداية اللهم اهدنا يا رب اللهم من علينا بالهداية اللهم من علينا بالهداية إلى صراطك المستقيم رب العالمين تعالى يا عبد الله عند القنطرة الثانية قنطرة الصلاة ايه كاملة اه كاملة خشوع وخضوع واخبات لله واخلاص نية ولا كنت بتروح الجامعة عشان الناس تقول ده كان آه، يا سلام فلان بيجي كام فلان ما بيجيبش درس معانا لا مش عايزين دي عايزين دي الجامع لله لله لكن اللي جاي للجامع مش لله يبقى قلق انا مستني مصلحه مستني موضوع مستني عايز يحرج الشيخ في موضوع يقدم طلب ده وقع في الكتاب يفضل عايز قلقان طول الوقت نص الساعه سبحان الله لم ي- سبحان الله وعلى كل هذا برضه سوف يكرمه الله سبحانه وامرهم الشركاء الصالحون لا يبقى بهم شريك غيره طيب يا عمدي شوف يا عمدي ده الصلاه بتاعته كامله اه رب كامله بس ناقصه شويه ليه؟ انا يعني كان بيكروتها شويه اه كروتها يعني ناقصه في الثواب وكان ما بيصليش في وقتها ياخرها والمفروض يقول لك العشاء ممدوده مين قال؟ من قال لك ان العشاء ممدوده؟ العشاء اذنت باستثناء درس العشاء ها؟ ولم تصلي واخرتها للساعتين بالليل مدة الساعتين اللي خمسة تصلي العشاء في جهنم ما انا بستطيع ليه كده؟ الوقت اللي مش هتصليه في الدنيا لازم يصليه في جهنم الا الصلاه الا الصلاه اول ما يسال العبد يسال عن صلاه وجدت كامله قبلت وسائر عمل وجدت ناقصه ردت وسائر عمل الصلاه ها كامله اكمل طب يجي بعد كده العبد اكثر من النوافل 16 المؤكدات ركعتين في اليوم بالليل ركعتين الضحى الخير ده قال يجي الحبيب بقى يشبعك ياخد بايده ده كان ده حبيبي إيه حبيبك منين يا حبيب الله قال له ده كان محافظ على النوافل والسنن بتاعتي فهو حبيبي شجعني فيه فنشفع فيه ادخله جنه مولوع البرد عدى القنطرة الثانية تعالوا القنطرة الثالثة نجح في التوحيد ونجح في الايه؟ في الصلاة. تعالى لقنطرة الزكاة. تعالى يا عبد الله طب اديت زكاة مالك يعني ايه؟ يعني كل ما بلغ النصاب 85 جرام ذهب يعني 3000 جنيه في مصروف لفت عليهم السنه الهجريه طلع عن ال 1000 جنيه 25 جنيه. وايه؟ تعطيها لمن يستحق. الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفه قلوبهم الى اخر الثمانيه اللي تمر بالتو. ولا تسال حد تاني. والله انا نسيت وخلاص اللي بيخطط على الباب ياخد. لا الزكاه تتحرك دقه. ده انا جبت جهاز في مستشفى انا يا حبيبي ما ينفعش ازاي؟ والله المس- الجهاز ده بيتعالج فيه مسلمين وغير مسلمين والزكاه لا تذهب لغير مسلم الصدقه تروح لغير المسلم امتى؟ الجامع الازهر لو اذن يا جمعه القاهره كلها بس عشان ما يقولوش بدعه الشيخ ما بيأذنش بالظبط واحد بيجري نصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عبر ونجح في القنطرتين الأولى والثانية قنطرة التوحيد وقنطرة الصلاة يوقف عند الثالثة ألا وهي قنطرة الزكاة. زكيت عمانا في عبد الله زكيت. بعدها بفضل الله اه. طب امتى ياخد غير المسلم من الصدقة مش من الزكاة؟ قال يجوز أن تعطي غير المسلم من الصدقة وليس من الزكاة بشرط أن يشفع جميع فقراء المسلمين وبما أنه لم يشفع جميع فقراء المسلمين فلا يجوز أن تعطي الصدقة لغير مسلم واضح الكلام وحدة وطنية وحدة بيروقراطية احنا في كتاب الله وسنة الحبيب المصطفى اه، الدين ما فيهوش ايه اه، كلام مايع لا الدين حلال وحرام صواب وخطأ ال- الاستقامة والكرام جنة أو نار استقامة يبقى قنطرة الزكاة ها خلاص ليه أعدي أعدي أعدي تأتي له القنطرة الرابعة بعدها قنطرة الصيام اه الصيام ها يا عبد الله والله الحمد لله كنت مصوم بالذات الثلاثة بحثين الأخرانية من حياتي وربنا من عليا بالهداية اه والسنين اللي قبل كده والله لا أنا كنت عارف اه مش عارف يعني ايه ما كنتش عارف كنت بشوف المسلمين وهم بيصوموا اه كانوا بيصوموا كان ناس كل بقى جوعوا راسهم وبيعطشوا راسهم احرار بقى لا لا مش احرار يا حبيبي دي اوامر الله عز وجل ها. خلاص طب عملت ايه؟ والله انا بقى يعني سبحان الله كنت اعمل ايه يعني؟ قال من افطر يوما عمدا في رمضان لا يجزئه صوم الدهر كله وان صامه طب يعمل ايه؟ ادى اليوم العمد ب 60 يوم متواصل يعني اللي يفطر رمضان كامل عمدا بدون عذر يبقى 30 في 60 بكام؟ ب 1800 1800 يعني كام شهر؟ نقسم بقى على 30 يبقى ايه؟ 60 شهر خلي بالك خمس سنين متواصلة يكون خمس سنين معقولة دي؟ ده ايه؟ ده رمضان واحد من لو عدى 20 رمضان ما يصومش يعني اللي بيتعبوا الناس وبيقرفوا الناس دول وبي- بي- بي- بيوروا الذل للناس اول ما واحد منهم يشيلوه من على الكرسي ويحلل السلاح ها سيدي لابس جلابيه بيضاء وسيدي الصبحه ويبقى طيب وابن حلال طب ما ظالم الناس آه، آه، آه، آه، يا ابن الناس اين ذهبت؟ وحقوق الله اين ذهبت؟ يبقى الصيام طب نعمل ايه؟ واحد كان عليه ايام كثيره ما يقدرش يقضيها جدا لسه بنتهى للاسف كل اللي الاستاذ بتوعنا يكتب البيوت شوف مش انت ولدتي اه فصلوني بقى ها قبل 40 يوم طب والانسان بالقطع لا لا ازاي 40 يوم خلاص بقى خلاص بقى ازاي يعني ايه؟ ازاي؟ الصيام والصلاه يبدا منذ انقطاع الدم ولو انقطع الدم بعد الولاده كما قال الشافعي بلحظه لوجب الصوم ووجبت الصلاه يبقى الانسان ده لازم ننبههم على الايه؟ النقطه الخطيره دي الست ينقطع دم الحيوان عندها قبل صلاه المغرب يقول يلا بقى هصلي على اغتسل على ايه؟ ابقى الصبح يبقى عليها ايه؟ مغرب وعشاء وايه؟ وفجر يبقى ثلاث اوقات ايه؟ كل شهر تعمل العمليه دي على 10 15 20 30 سنه تضيع يوم القيامه ها؟ فده من الايه؟ من الجهل لانهم لو اتوا الى المساجد فصمتوا فاستمعوا فاستفادوا لكان خيرا لهم ولذلك ايه اكثر الزالين على الصراط يوم القيامه من رمى مسلما بعيب يريد شينه يعني واحد بيتريق على واحد عشان ينقص من قدره يعني واحد متغاظ من واحد بالبلد واحد متضايق من واحد فلان مين فلان ما يعرفش حاجه عايز يقلل من ايه؟ المتعب. عارف ايه؟ أن تجتمع عليه كلاليب الصراط فقضاهم في جهنم ده مجرد عاد عليه مره ع- امال اللي عايز طول حياته يعاد على الله مفيش حد وانت قاعده يعاب على حد ها الا والعياذ بالله رب العالمين يكفي الله هذا المعيب ويبتلي المع... ال- اللي بيعايب بهذا العيب قبل ان يموت لا تعد في الذنب على اخيك فيعافيه الله ثم يبتليك قل عافانا الله واياه اللهم عافي اهل البلاء يا رب وعافنا معهم جميعا انطلق الصيام يا عبد الله وجدوه كامل ماشي ده مجرد العبور اما السرعه دي تيجي من النوافل وعمل الخيرات هنيجي للكلام ده دلوقتي ان شاء الله عدى القنطره الرابعه تيجي عند القنطره الخامسه وقفوه ايه ايه دي القنطره دي كمان قد قنطره الحج اركان الاسلام دي اركان انت ما حددتش ليه الراجل واخد الجائزة العالمية ها في الأدب آه، بتاع السعودية بعت له قال له أنا هبعت لك تذكرة عشان تيجي تحج نزلت المجد الأديب العربي ال- قال لا أنا بصراحة أخاف من الطيارة وما أقدرش أروح أحج هتضطر هناك قلت له يا كريم هتلاقي يقول احنا بنتلكك ها هتلاقي سبحان الله من استطاع أن يحج ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا وكان عمر يقول لو جاءتني جنازة ميت لم يحج وكان يستطيع لا أصلي عليه ما يقدرش يصلي عليه صلاة الجنازة لأن يعتبره إيه؟ مش مسلم وأوشك عمر أن يفرض جزية جزية على من استطاع أن يحج ولم يحج وفرض الجزية ده على مين؟ على غير المسلم يعني المسلم يدفع إيه؟ زكاة وغير المسلم يدفع إيه؟ جزية فكان سيدنا عمر هيفرض جزية على اللي يقدر يحج وإيه؟ ما يحجش سبحان الله الحج بس ايه من ما الحلال يتقي الله في الحج لا يقصد لا يصدق لا يجادل 90% من الحجاج مفيش داعي للكلام وانت فاهم خلينا احنا ايه في حلقه من الصلاه روح حج بفضل الله عاد يا عبد الله القنطره السادسه القنطره الاغتسال والوضوء يا خبر له قنطره لا ده في ناس لا تحسن الاغتسال وفي ناس لا تحسن الوضوء ولذلك صلاتها باطلة لأن ما بني على الباطل كان إيه؟ كان باطلا سبحان الله يبقى ده يعرف يتوضأ ولو بس حد قال له يا فلان أنت وضوءك كده غلط هتعلمني؟ منظر عياله ويعلمني؟ لما تبص كده على على صبغة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يتوضأ فيخطئ في الوضوء حسن الحسين ده الراجل بيتوضأ لبس السن وغلطان في الوضوء الادب بتاع بيت النبوه يقتضي الادب في التعامل مش اول ما تشوف واحد ده لما انت صالح مش شايفها انت مالك انت معاك البطل يا تنصح بالخير يا ما تنضفش نفسك خلاص يعني ما دام الجلباب نصر واللحيه صارت يبقى لا لا لا لا لا ما تنضفش نفسك ايه ان انت الا نذير بالايه بالحكمه والموعظه الحسنه فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ذاك الراجل دخل على الحجاج قال له يا حجاج قال له نعم قال له اوتيت ما لم يؤت رسول الله يا خبر ابيض الناس اللي قاعدين ذعروا قال الحجاج اخذ حاجه الرسول ما اخذهاش قال له قال ازاي قال له قال الله لرسوله فبما رحمة من الله انت لو ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك وانت فظا غليظ القلب فمن طلبنا من حولك سبحان الله انت بتعمل جسر وطويل وقاعدين حواليك بس غصب عننا اه. سبحان الله يعني اذا شوف الحسن الحسين قال للراجل ايه يا عم خلصوا لما توصل سابونا لما توصل قال طب غلط بعدين يقول لك ايه وضع ثلاثة رجلين ثلاثة عمامة ثلاثة رجاق ثلاثة وجه ثلاثة ذراع اليمين ثلاثة اليسار ثلاثة غسل الرأس مرة غسل الرجل مرة الشمال برضه مرة فمن زاد او نقص نص الحديث فقد اساء وظلم الفلسفه ده يعني سيدنا كده لو عملت اربعه خط النار الرسول قال فمن زاد او نقص فقد اساء وظلم اما موضوع النار ده يخص رب النار ماليش دعوه انا ليا ان ابلغك ما علمته من رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء علمونا هذا الكلام لا تزود ولا تنقص مش انت يعني ابو بكر ما عملهاش انت تروي قوي عن ابو بكر نصح قوي سبحان الله فالاغتسال والوضوء والحسن والحسين قالوا الرجل ايه يا عمه اختلفت انا واخي في كيفية الوضوء فتعال فحكم بيننا فانت الكبير ام هم الاثنين اتوضوا وضوء ايه ها الوضوء اللي بيتوضاه جدهم والله ال- ال- ال- صاحب ال- صاحب السنه ها الراجل بص كده قال يا ابناي انا المخطئ وانتم المصيبان امال ايه ها عامله واحد في الزمان ده مش عارف ده انا فاضي علمنا ده انت انت لسه ما كنتش بتبقى. ده انا متعلم الوضوء وانت لسه بتطبخ طب يا حبيبي طبعا طب انت هتقول له عاوز اه ده سلامة اذا خاطبهم الجاهلون سبحان الله والمساجد برضه فيها أغ- اغرب الرضاعه الكبير في السن بس فوق مصلي بالنهي بيغلط في القران في ناس فضلاء اعلى منه مش قادرين يعني يقول ايه أخ- سبحان الله زي واحد يطلع لك في الجوانب برضه انت كام مسطره ولا ايه؟ ايه قاعدين فاضيين خلاص من رجال الاعمال بتوع اوروبا اللي الدقيق عنده ب 1000 دولار ما ضربه بايظه اعرف لا ازاي؟ والله انا في عباره يا شيخ طالما ان احنا مخصصين الله عز وجل حكومه وتعمل نسال الله ان يتوب علينا وعليكم يبقى القنطرة بتاع الاغتسال والوضوء قنطرة مهمة إسباغ الوضوء على الكريهات ونقل الخطوات إلى الجماعات وانتظار الصلوات بعد الصلوات هذا هو ما يختصم فيه الملأ الأعلى الناس العلوم اللي بترفع الدرجات عند الله طب عد بقى من قنطرة الاغتسال والوضوء بدون تمام سليم يبقى كم قنطرة؟ ست يقول ياه الحمد لله خلاص بقى بس اللي واحدة لا يا حبيبي دي أصعب واحدة قنطرة المظالم المظالم المظالم اقف عند المظالم بقى يا ستار يا رب اصبر يا من كفر يا رب المظالم بقى تعالى انت كذبت عليا وغششتني وغتبتني ولميت في حقي وارتكبت سبحان الله او نظرت الى اهلي نظرة غير سبحان الله تجسدت علي آه وجدت بي للسلطة عملت بي كذا جئت في ورطة وما قلتش جنب مظالم عباد بقى لا حصر لها لا حصر لها يقف العبد مجهول خلاص اصبح من المثاليل يجي عند القنطرة دي ما يعديش سبحان الله تخيل انت وانت ماشي ده كله على الصراط ها الموضوع مش كده يعني انت ماشي اولا في قناة وفي سؤال وفي توقفات وفي كلاليب بتخطى وفي جهنم والعياذ بالله بتستعر من تحت وفي ظلمة وسواد وفي رعب والنبي يقول يا رب سلم يا رب سلم المسألة كده على بعضها مسألة غير مريحة بالمرة فمسألة عايزة استعداد عايزة ايه؟ عايزة استعداد طب مين بقى اللي ربنا هياخد باسم على الصراط ويعدي القناطر دي سريعا نتوحد الله قال لك المنفقون على الارامل واليتامى دول اول حاجه والذابون عن اعراض المسلمين اللي بيدافعوا عن اعراض المسلمين لما يطلع واحد يتكلم في حق واحد يقول له عيب ما ما تجيبش لحد واحنا قاعدين عيب كده روح قول له في وشه وتبقى غايبه برضه وهتبقى عند الله اكثر من 36 ثانيه ها ما تجيبش برضه ها اذا ما تفتحش يذب ويدافع عن عرض اخيه المسلم هل من دافع عن عرض اخيه المسلم في غيبته ها الداب دفع الله عنه جهنم يوم القيامه وعاد على الصراط مين كمان قال سبحان الله المبشرون الناس برحمة الله لا قاعد يقول رحمة ربنا واسعة رحمة ربنا قال سيدنا موسى في قصة تحفظونها يا رب من أسوأ العباد عندك ألا موسى من يدخل المسجد آخر الناس ويخرج أولا سيدنا موسى بص يا راجل عجوز كثير واحد جره تحته دخل اخر واحد الصلاة انتهت اول واحد نفخ من المسجد ثاني يوم يلقى موسى فيما يقال ملك الموت او يرى الرجل في الرؤيا في الجنة يسأل عنه لا الرجل مات فعلا انا الله يا رب ده انت بتقول اسوأ العباد عندي اللي بيدخل المسجد اخر الناس ويطلع اول الناس والراجل ده صدقت فيه الايه؟ الشر قال يا موسى بعد ان خرج من عندك قال لمن يقوده اين نحن قال نحن امام مكان واسع قال له رحمة ربك اوسع فرفعته رحمته كلمة كلمة يا من توحشون الناس من رحمة الله لا لا لا لا ما تأس الناس من رحمة الله مش يقول له من لم يكفر الحاكم فهو كافر مين يا ابن الحلال لما الحاكم يقول انا مش مسلم انا كافر نقول له انت كافر لكن ما دام يقول اشهد ان لا اله الا الله ما ان قالوها ها عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله ما تحكمش على حد بالخوف مش نسيبك ضحك عليك في قرشين ولا في شبكه ولا بتاع دول راجل كافر وحاجه من ايه؟ يصيغ الكافر ينسى وبما ان صيغ مسلم يبقى انت الكافر فقد كفرت نفسك تخيل من قال لاخيه يا كافر فقد جاء بها احدهما اوعى تتكلم حد بالكفر ولا تلعن احدا بعينك فلان ده ملعون فلان ده م- لا ولا تقول على ابنك ده شقي من باب انك بتضحك لا الشقي هو البعيد عن رحمة الله هذا من الألفاظ يلجأ في ابنك كلمة الشقاق مسلك ده سيدنا عمر بيسأل قال اسمي ضرام ضرام ده اسم من أسماء النهر قال ابن من؟ قال ابن وضع لا حول ولا قوة إلا بالله من أين أنت يا ضرام؟ قال من حرة واقف قال له الحق اهلك فدحت فقد احترق وراح ليه الخيمه ولعت ده دي اسماء دي اسماء سبحان الله سبحان الله فالمسلم يخلي باله من هذه الالفاظ ليه؟ لان قد تكون كلمه تدخل الانسان الجنه وقد تكون كلمه والعياذ بالله تدخل الانسان النار هذه هي قناطر الصراط ويا سبت اردت ان اخصصها فما استطعت اردت ان الينها فلم استطع اردت ان انقلها بصوره يعني مبسطه فلم استطع ولكن اعذروني هذه امانة العلم تقتضي نقلها كما هي اما الاخوه اللي بيزعلوا بيقولوا انت بس ساعه ونص المساله مساله ليست مقدره جسديه فحسب انما المساله مساله مقدره نفسيه لان احنا بنصل في الحديث الى منعطف لا يستطيع الانسان ان يكمل بعده لعناء الكلام في الموضوع لان الحديث عن الدار الاخره وفي حلقات الدار الاخره هو من اصعب الاحاديث واثقلها على القلب عسى رب العباد سبحانه وتعالى ان يجعلها لنا ولكم في ميزان حسناتنا يوم القيامه. اللهم ثبتنا على الصراط يوم القيامه. اللهم ثبتنا على الصراط يوم القيامه. اللهم ثبتنا على الصراط يوم القيامه. اللهم ثبتنا على الصراط يوم القيامه. اللهم ثبتنا على الصراط يوم القيامه. اللهم ثبتنا على الصراط يوم القيامه. اللهم تب على كل عاصي واهد كل ضال واشف كل مريض فك اللهم كرب المكروبين سد يا رب ليل المدينين اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين توفنا على الاسلام يا رب العالمين اللهم بغض الينا الحرام وابعدنا عنه بعد المشرقين وحبب الى قلوبنا الحلال وقربنا اليه وبارك لنا فيه وان كان قليلا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اهد لنا ابنائنا وبناتنا اهد لنا ازواجنا وزوجاتنا اللهم اهد لنا اهلينا وحكوماتنا الى فرع الحكم لكتابك وفرع نبيك صلى الله عليه وسلم ول امورنا خيارنا ولا تول امورنا شرارنا واصلح يا رب احوالنا اجعل اللهم خير اعمالنا خواتمها وخير ايامنا يوم ان نلقاك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته